إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد ثم اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد أيها الإخوة الأعزاء هذا هو الدرس السابع في شرح سورة الشورى وما زلنا مع الآيتين الثالثة عشر والرابعة عشر من السورة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى ما المطلوب ما الموحى به ما الموصى به أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ثم جاءت الآية التالية تقول وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم فما زلنا مع الآيتين لأنهما تشيران إلى أخطر قضية من قضايا الأمة وهي قضايا الفرقة والاختلاف والتباعد والشقاق وشق وشق الصفوف في الأمة ولقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك أشد التحذير وكره ذلك جدا عليه الصلاه والسلام وكان اشد عليه من شيء هو ان يختلف اصحابه عنده في فهم ايه او في فهم حديث ويقول ابي هذا امرتم ثم يعرف ذلك في وجهه فكانما فقئ فيه حب الرمان من شده احمرار وجهه عليه الصلاة والسلام لأن الشر كله تقريبا يأتي من قبل هذا التفرق وأخبر أن هذا قدر الله عز وجل أن التفرق سيكون وسيكون شفت ينقسم الأمر الأمة إلى كم فرقة إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة التي هي الموعودة بنعيم الله عز وجل وناجية من العذاب مسلمة من العذاب في البرزخ ومسلمة من العذاب يوم القيامة يقال لهم لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون دي الفرقة الناجية الأكثرون هم الفرق النارية والعياذ بالله تنتسب إلى المسلمين نعم لكن دخلت في مسائل التفرق والاختلاف وهذا شر مستطير جدا والنصوص شددت فيه تماما انظر إلى الآية التاسعة والخمسين بعد المئة من سورة الأنعام إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون يعني اللي هيفرق دينه ودين الأمة ويشق صف الأمة بالأهواء بالابتداع بالباطل الرسول ليس منه في شيء انظر لبراءة من الرسول صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الذين يفرقون الأمة ويتسببون في الاختلاف وفي تصدع الأمة على هذا النحو الذي نعيشه منذ قرون عديدة منذ تفرقت الأمة ودب فيها السيف ولن يرفع إلى يوم القيامة إلا أن يشاء الله عز وجل كتنفيس للمسلمين يبقى الاختلاف أشد شيء كرهاه الرسول عليه الصلاة والسلام وإذا اختلفوا قال لهم قوموا عني ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم والتحذير أيضا في القرآن تكرر في سورة آل عمران وفي سورة الشورى وفي سورة الأنعام كما رأينا وفي سورة البينة التحذير من الذين كانوا من قبلنا من أهل الكتاب كل من أنزل الله عليهم الكتاب من الأمم السابقة تفرقوا واختلفوا وهذا أمر أشد ما يكون من إغضاب ربنا عز وجل لماذا تفرقوا واختلفوا نقص في العلم نقول لهم اتعلموا لا بل من بعد ما جاءهم العلم وبعد ما جاءهم البينات يعني العلم والبينات والحجج فلماذا اختلفوا إذا شخص علام الغيوب المسألة فقال بغيا بينهم وخمس مرات في كتاب الله تذكر هذه العبارة بغيا بينهم والبغي كما شرح ابن القيم إرادة كل طائفة إرادة كل طائفة أن تعلو على الطائفة الأخرى كما قال تعالى في سورة المؤمنون وسبق شرحها فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون كل طريقة كل طائفة تؤلف كتابا لشيخها أو لإمامها يصنفون كتبا يأخذون بها ويتبعونها ويدعون إليها ولا يعنيهم أي كتاب صنفته طائفة أخرى أو أي كتاب اشتمل على الحق بل لا يعنيهم إلا شيخهم وزعيمهم كتابه يقول كذا قال الإمام كذا قال الزعيم كذا يبقى دي اسمها الزبر أي الكتب وتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون والتهديد في سورة الأنبياء كل إلينا راجعون ده أخطر ما يكون شق صفوف الأمة تفرق الأمة اختلاف الأمة على الفرقة الناجية التي هي أهل السنة والجماعة التي هي ما كان عليه عليه الصلاة والسلام وأصحابه كما جاءت بذلك النصوص يبقى لقينا في هذه الصورة أخطر قضية في دين الإسلام بعد طبعا التوحيد التفرق بين الأمة والتفرق ليس في المصالح في مال مشترك مصنع مشترك عمارة مشتركة بل في الدين تفرق من الذين فرقوا دينهم وشو ذلك أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه أقيموا الدين يعني الدين هيتن واقع إلى أن يقام أشياء ملقاة على الأرض نريد أن نقيمها فأقيموا الدين مسائل كثيرة نسيت واجبات كثيرة نسيت فرائض كثيرة نسيت أوامر كثيرة الرسول صلى الله عليه وسلم نسيت فلماذا يبقى علينا أن نقيمها كيف نقيم الدين على الفرض أننا أقمناه وكما أقامه الخلفاء الراشدون فإذا أقمناه من السهل جدا أن يقع مرة أخرى وأن ينهار مرة أخرى كيف يقع وينهار السبب الأصيل فيه التفرق لأن الاجتماع قوة هذه معروم في كل شيء الاج- عقلا وشرعا وفطرة الاجتماع قوة ولا بد من اجتماع المسلمين في الصلاة في الحج وهكذا وإذا كانوا معها على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه لم يذهبوا حتى يستأذنوه فالاجتماع ده أساسي جدا وترون الآن شيئا من هذا عندما يجتمع مجموعة من الناس ثم يقول الشعب يريد كذا الشعب يريد كذا فيبقى دول لهم تأثير سواء بالحق أو بالباطل فعلام الغيوب الذي خلق الناس ويعلم السر وأخفى أمرنا بالاجتماع ونهانا عن التفرق وحذرنا منه في القرآن وقال إن الذين كانوا من قبلكم جاءهم العلم اللي هو الحق كان عليهم أن يجتمعوا على هذا العلم وعلى كتابه كتابهم الذي أنزله الله إليهم أن يجتمعوا عليه وأن يعتصموا به ولا يتفرقوا في الدين أبدا لكن اللي حصل لهم تفرقوا فلماذا عن جهل لا ليس عن جهل وإنما عن سوء قصد ما هو سوء القصد البغي كما يقول ابن القيم وكما قلت إرادة كل طائفة أن تعلو على الأخرى وأن تكون كلمتها هي العليا فلا يسمع ولا ينفذ ولا يتبع إلا ما تقول كل طائفة يريدون ذلك وصنفوا فيه كتبا كل حزب بما لديهم فرحون هذا هو الحاصل وهذا هو الواقع في الأمة وكما حذرنا في الآية لست منهم في شيء فهل بعد ذلك مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر يقبل على التفرق وعلى تفريق الأمة عشان يبقى هو عمدة لكي يحرص على جاهه ورئاسته والعمودية بتاعته هل ده يعني متصور عقلا ده شيء في منتهى البشاعة ما الذي يصد هؤلاء الذين فرقوا الأمة من قديم ومن حديث ما الذي يصدهم علام الغيوب الذي يعلم السر وأخفى اللطيف الخبير أخبرنا بأنه العلو في الأرض يريدون علوا في الأرض أخبرنا بأنه البغي بينهم والاستطالة والعدوان كل طائفة على الأخرى يبقى أخبرنا ربنا بهذا وأن الذين سبقونا وقع منهم هذا كانوا جملة واحدة كما سنرى في الآيات آيات آل عمران آيات ال- ال- سورة البينة وسورة البينة أنت عارف جزء ال- الجزء الثلاثين من القرآن هو فيه مختصر مقاصد القرآن سورة البينة اختصرت هذا الأمر وحذرت من أن يقع المسلمون فيه وقد وقع المسلمون وقد كان وصرنا تحت نعال الأمم بهذا السبب أساسا أما عندما تجتمع الأمة لم يكن أحد يتصور أن يسقط هذا الطاغوت وقد مكن لنفسه وإنه لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين كيف كان يمكن ويتصور أن يسقط هذا الطاغوت المخلوع اللص المجرم كيف كان يتصور لم يستطع بقوته وبأمن دولته وبمخابراته وبجيشه وبشرطته وبكل أسبابه وبكل مؤسساته لم ي... لم يستطع أن يقاوم الاجتماع عندما يجتمع والله من منذ السنوات الأولى وأنا على هذا المنبر أقول لو خرج الناس إلى الشوارع فقط يعلنون اعتراضهم وتذمرهم لخشي هذا الطاغوت وقد كان عندما اجتمع الناس وخرجوا ومات منهم من مات قلنا ما فيش حل لازم الطغيان الاستبداد ينتهي إذا الاجتماع مهم جدا لكن الاجتماع لا يؤثر بذاته ولا يؤثر بنفسه وإنما المؤثر هو الله عز وجل المؤثر هي كلمات الله التامات المستلزمات لآثارها لكن هذا سبب من الأسباب فالاجتماع إذا من أوجب الواجبات على هذه الأمة وأخطر الأمر هو التفرق في الدين ليس نقصا في العلم كما ترون هذا الحزب الذي خان الأمة ليس عنده نقص في العلم من الموضوعات الأساسية التي يجب أن يعلمها كل مسلم ومع ذلك إرادة العلو في الأرض والبغي ويعرضون أنفسهم على العالم الكافر في أوروبا بروكسل وغيرها وغيرها يعرضون أنفسهم ليكونوا البديل عن الإخوان ليصلوا إلى الحكم وإلى هل هذا من الدين هو ده البغي هذا هو البغي اللي هيشق الصفوف ويضيع الأمة ينبغي على كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يعمل لمصلحة الأمة بما أمر الله به ليس لمصلحته هو وليس لعلوه هو وليس بغيا بينه وبين الآخرين بل يكون المسلم على استعداد أن يعمل ساعيا فراشا تحت أقدام إخوانه طالما أنهم على الحق وأنهم ينمون الحق وينصرون الحق وهكذا خلقنا لماذا خلق الناس ليعبدوا الله عز وجل كيف يعبدونه بالطاعة المطلقة ونصرة الدين بس أنت مطالب بهذا لا تعرف القراءة والكتابة عامي لم تعرف شيئا في الدين دي مصيبتك انت بقى لا ما بتبذلش مجهود عشان تتعرف على شيء في الدين لكن انت عارف انك مطالب بطاعة الله الطاعة المطلقة وبنصرة دينه عز وجل ولن ينصر الدين بقدر الاجتماع على الحق واللي كيف اعرف الحق ولا ادخل في هذا التفرق بعد ان حذرت كل هذا التحذير بعد أن حذرنا ربنا وكما يستبين ذلك في الآيات بإذن الله نقول أول شيء اجتهد في معرفة الحق فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون اجتهد لكي تتعرف ما هو الحق والحق لابد أن يكون في الوحي في كتاب الله عز وجل الاعتصام بالكتاب بحبل الله المتين كما سنرى بإذن الله طيب يعني ممكن أول العلم موجود عند هذا الحزب ومع ذلك سادر وسائر في طريقه لا يلوي على شيء الهدف البغي الهدف العلو في الأرض الهدف السلطة الحصول على الأنت ورأينا شهادة قاض كبير لا يكذب من كبار القضاة هناك في المملكة يقول وينقل هذه الشهادة أنهم طلبوا سبع وزارات فلما لم يوفر الرئيس مرسي لهم بذلك قاموا بالضغط عليه فائتلفوا وتحالفوا مع خصوم الشريعة على هذا النحو المعلوم شايف التفرق بيجي ازاي إنا لله وإنا إليه راجعون ولسنا يعني ناجين بالسهولة كده من الأمر ده بل علينا أن نجتهد وأن نبذل وسعنا رقم واحد التعرف على حبل الله حتى نعتصم به طب تعرفت على حبل الله وهو عندهم الكتب وقرأت منها على هذا المنبر على مسامعكم عندهم ويعرفون والفرق بيننا وبينهم يسير في مسائل كما أذكر دائما لكن في مسائل الحكم والشريعة شيء واحد فكيف ضلوا هذا الضلال ووضعوا أيديهم في أيدي من يقول للشريعة لا الآن ولا قدام ولا في أي وقت ووضعوا أيديهم في أيدي من يقول الشريعة لا في منتهى البساطة كده وفي أيدي خصوم الشريعة والمحاربين للشريعة وأعربت عنهم ألسنتهم كيف وضعوا أيديهم في أيدي هؤلاء البغي إرادة العلو في الأرض فلم ينقصهم العلم وإنما هو كما أخبرنا علام الغيوب وحذرنا اوعوا تعملوا زيهم ده تحذير القرآن كله اللي قبلكم وقعوا في كده كله عايز يبقى هو العمدة هو اللي عالي في الأرض وكلمته اللي تتسمع وطائفة تبقى هي القائدة كله عايز يبقى كده امال ايه زبرا كتبا كل كل حزب بما لديهم فرحون حذرنا ربنا من هذه القضية أكبر التحذير وأشد التحذير كما سنرى في الآيات بإذن الله والتحذير لم يكن في القرآن فقط بل جاء في السنة كما جاء في الحديث رواه زيد بن ثابت وجبير بن مطعم وهو حديث عند ابن ماجه وعند غيره وهو مشهور على ألسنة الدعاه معلوم ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم أو قلب مؤمن إخلاص الدين لله مناصحة من ولاه الله أمركم لزوم الجماعة ثلاثة دول لزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط بهم من ورائهم يبقى هم ثلاث حاجات لا يغل عليهن قلب مسلم أو قلب مؤمن يبقى أنا الآن بتكلم في التحذير من الافتراق والاختلاف فذكرت من القرآن وأدي دليل من السنة دليل عجيب طبعا هذا الحديث عمدة في هذه المسألة يعني يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف ننقي قلوبنا كيف نطهر قلوبنا لأن القلب بما فيه ينضح الافتراق ليه عشان الغل اللي جواه هنشوف الغل ده يعني ايه ولابد من اللغة من غيره مش هتفهم لا الآية ولا الحديث الغل يعني احنا نعرفه بس الغل الموجود في القلوب والضغن والضغن والضغن اللي هو الحقد الشديد جدا كل ده تسرب الى القلوب يبقى القلوب ستنضح بما فيها طالما جواها اراده العلو في الارض جواها البغي في الارض ما فيش حل بقى في المسلمين مع الغل اللي موجود طب نريد ان نطهر قلوبنا من الغل انت فاكر الغل ده انت ما عندكش غل ده انت عندك اطنان بل ملايين الاطنان من الغل ما الذي يستطيع أن ينجي نفسه من هذا ويزعم هو كاذب لو تزعم إيه الله عز وجل يقول ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين يقول على أصحاب الجنات أصحاب الجنة يقول ونزعنا ما في دي من من الله أن نزع ما في صدورهم من غل إخوانا على سور المتقابل كلنا مليانين غل لبعضنا البعض واحد كسب اكتر من الثاني هوب نشا ايه شويه حسد تنافسنا فسبق احدنا الاخر هوب حصل ايه الضغينه وحصل الغل والحقد وهكذا امور كثيره جدا من الدنيا وامور كثيره من الدين هو ده احفظ من هذا هذا قال رايا اصوب من هذا بدل من أن يحمد ربه عز وجل لا يوم أراد العلو بقى يبقى هو الشيخ هو اللي يتسمع والتاني يحسد لو كنت أحفظ مثل أحفظ مثله ويبدأ بقى يحاربه في أي مكان تعتعل بقى هنزلك بقى ده مش دين خالص ده وده من الغل اللي موجود في القلوب فشلنا كله تقريبا راجع للغل اللي موجود في القلوب ايه الحل التلاتة توحيد مناصحة ولي الأمر لزوم جماعة المسلمين هذا الحديث فخلي بالك اهتم جدا جدا بس الحديث هيتفهم لما نعرف معنى الغل ايه معنى الغل اساسا بقى يقول لك ده مليان غل ده عنده غل انت عايز اختصار يعني الحقد الشديد والضغينه الشديده حسد وتنافس وبغضاء وعداوه وسوء ظن حدث بقى ولا حرج لكن شوف الغل معناه في مقاييس اللغة إيه يدل على شيء يتخلل وشيء ثابت يعني شيء ثابت والشيء التاني عمال زي الإبرة كده بتنغرز الإبرة أنت تخيط الملابس يبقى دي يتسلل الغلل الماء اللي بيتسلل بين الأشجار كل المعاني كده طب الغليل والغل العطش الشديد ليه ليه بيقول لك يروي الغليل عطش شديد لماذا هو عطش لأنه ينغل أي يتخلل في جوف الإنسان بحرارة فيحتاج إلى قطرة من الماء ويسمى الغليل لأن الإنسان يشرب العطش أكثر بكثير جدا من الجوع إلا بقى العطش اسمه الغليل والغلة لأنه شيء بيتسلل وشيء ثابت فده ده, ده المعنى في اللغة القلوب ثابته ويجي لها بقى الغل يتسلل بقى اللي هو الحسد والحقد وسوء الظن والكلام اللي جوه يحصل ده والشر الذي بين الناس يتسلل إلى القلوب ويستقر فيها والعياذ بالله والقلوب بما فيها تنضح فكيف تجتمع معي وأنت قلبك فيه حقد وضغينة وفيه شر وفساد ودغل وسوء ظن هتقف معايا ازاي يبقى المسألة جت من من الغل اللي موجود في القلوب عشان كده لا يدخلون الجنة إلا بعد أن ينزع الله تعالى الغل من الصدور ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين ده عند إيه, إيه ابن فارس تخلل شيء وثبات شيء ثم آه الغلول حتى معروف إيه الغلول في المغانم والغنيمة كأنه أخذ شيئا من المغانم وخباها في ملابسه خباها في ملابسه يعني دخلها ايه يتخلل شيء يتحرك كده يعني داراها بصنعة لطافة بدون أن يشعر أحد قبل أن ترد إلى القسم بين المسلمين دي المغانم دي حق المسلمين كل المسلمين انت بقى ده الغلول يسمى الغلول من هذا كأنه دارها فين دفسها دفلها فين في ملابسه هو يسمى الغلول كله نتيجة لهذا الايه المعنى وقد آه الغل بقى حاجتين من الإغلال انت عارف يغل بضم الياء وكسر الغين من الإغلال وهو الخيانة خيانة في المال خيانة النساء خيانة في الأعين خائنة الأعين خيانة في العهود والمواثيق خيانة أنواع بقى من يغل بضم العين والحديث فيه ده وده يغل بفتح الياء واخد بالك يبقى هناك يغل ضم الياء هنا يغل من الغل اللي احنا بنتكلم فيه بقى موضوعنا يبقى يغل من الخيانه دي موجوده يغل من الغل اللي هو كما قلنا الضغينه والحقد الشديد والعداوه والبغضاء وسوء الظن الكلام الشر اللي موجود فين اللي موجود في القلوب والقلوب بما فيها تنضح يبقى بيننا مش هينصلح ابدا ابدا لغايه لما يزاح الغل ده عن قلوبنا فإن نجحنا في أن نزيح هذا الغل نجحنا في الحياة وعاد الأمر إلى الاجتماع والألفة وانتصر المسلمون يبقى البداية كلها بالغل اللي جوايا واللي جواك علمنا الرسول عليه الصلاة والسلام كيف نتخلص منه فقال ثلاث لا يغل عليهن يعني لا يغل كائنا عليهن إن كان فيه الثلاثة دول مش هيدخل الغل جواه أبداً ولا يحمله بل التلاتة دي تنقيه تماما إخلاص الدين لله مناصحة ولاة الأمور ولزوم جماعة المسلمين أنا دايما أذكر مثالا بالواقع المعاصر وإلا التاريخ مليء بأطران يعني بالفرق اللي حصلت في الأمة وكلها بسبب الغل اللي جوه اللي هو بيتحول إلى بعد ذلك إلى إيه علو وبغي بغيا بينهم مش مسألة نقص في العلم لأن المشايخ يعرفون ويقرؤون ويفهمون إنما بقى كل شيخ عايز يبقى هو العمدة هو الزعيم هو اللي يشار إليه بالبنان وهكذا فشيء عجب العجاب يعني يعني شوف ابن القيم حتى لا تظن أني أجتهد وأقول كلام من عندي ابن القيم يعلق على هذا الحديث فيقول أي لا يبقى في القلب غل ولا يحمل الغل مع هذه الثلاثة بل تنتفي عنه أو ينتفي عنه غله أو بل تنفي عنه غله وتنقيه منه وتخرجه عنه عن قلبه يعني فإن القلب يغل على الشرك أعظم غل وكذلك يغل لأن الشرك ده معناه في حد غير ربنا في القلب ومنها العلو والجاه والرئاسة دي الشهوات والشبهات بيحصل فيها شرك يبقى هتميل غل اهو وكذلك يغل على الغش على الغش المفروض ألا تكون غاشا أنت مسلم يبقى لابد أن تناصح من ولاه الله أمرك مناصحة إيه ولاة الأمر مناصحة ولاة الأمر يبقى لو قلنا أن إخلاص العبادة لله طيب ما هو أنت عندك جواك في القلب إيه بلاء شديد الغل العلو إرادة العلو حسد الحقد واخد بالك فعايز يبقى هو الزعيم يبقى هو الممكن طب ما ده شرك امال ده ايه ده ما هو ده شرك وان حسب صاحبه انه من المهتدين فابن القيم لا يزال الكلام له فيقول وكذلك يغل على الغش ايه الغش يعني الناس تتصور الغش فقط في يعني في الموازين يعني يطفف الكاله والميزان هو بس كده ده اعظم الغش يكون مع ولاه الامر كيف يكون مع ولاة الأمر وده حزب الخيانة كما أقول دائما كمثال معاصر فلم ينقصهم العلم في أكثر يعني هم هم كما نحن عليه الخلاف كما ذكرته قبل ذلك ومع ذلك البغي في الأرض وإرادة العلو حولت الأمور كلها كما تعلمون وأنتم لستم بعيدين ستسألون يوم القيامة ما موقفك أنت كنت عايش وعلمت ما يفعلون ما موقفك لق... لم يلزموا جماعة المسلمين انظر إلى فصائل التيار الإسلامي بالكامل على ما فيه من العيوب من الذي وافقهم على هذا بل المشايخ الكرام العظام العالم الذي امتدحته هنا من قبل ثبته الله عز وجل الشيخ الكبير في الإسكندرية سمعتم كلامه يقول ويحذر ويقول وألا ننازع الأمر أهله لأنه يعلم وحذرهم من هذا والشيخ الثاني سيد عبد العظيم حفظهم الله مئة بالمئة قال لأحدهم ينبغي أن تتوب إلى الله إيه اللي بيحصل ده فشيء, فشيء إيه يعني الكلام مش لست أنا ولا ولا أنا متوتر ولا متعصب ولا ولا أقول باطل باطل إيه ده أنا خدام لهم إن تابوا إلى الله عز وجل والله العظيم شهادة يسألني عنها ربي يوم القيامة من أسوأ الله التي مرت بي في حياتي اليوم الذي جاءت فيه الأخبار أن المهندس عبد المنعم الشحات سقط في الانتخابات مجلس الشعب حزنت حزنا ولم يسبق صلة بيني وبينه إنما رجل مت... م... يعني يستطيع أن يواجه ويدفع للشريعة وأن يكل... يتكلم وأن يصبر وعنده جلد وصبر قلت هذا من أفضل الناس لمناصرة الشريعة والمنهج السلفي أقرب بكثير جدا من المنهج الإخواني ده كلام ما فيهوش مناقشة فكنت حزينا حزنا من الليالي السوداء التي مرت بي مسألة فيش تعصب إيه ولو تابوا واعترفوا ورجعوا سنعود إلى ما كنا عليه ونكون فرحين جدا أنهم يقومون بما لم نستطع القيام به دي عايزة طاقة وعايزة وقت والكلام في السياسة يحتاج ويحتاج نقول يعني كفونا المؤنة ده ما فيش كلام ده الأمر ده إنما ما فيش تعصب تعصب إيه معاذ الله عز وجل يبقى من الذي وافقهم من جماعة المسلمين كل التيارات الإسلامية من وافقهم لم يوافقهم أحد يبقى خرجوا على هذا الإجماع من المعاصرين من جميع الفصائل كيف تضعون أيديكم في أيدي هؤلاء مثال على التآلف ده ونوع الولاء هذا والعياذ بالله لولا التأول مثال عليه صبي الرابضة في تركيا ثم في بروكسل قريبا جدا قال نفس الكلام هو يعرض حزبه هذا على الكفار في أوروبا يا لطيف يا رب ده مش ولاء ده وتولي ده يعني كالقضاة الذين يقولون تدويل القضية يعني نستعين بطواغيت العالم الكافر هو في خلاف على كفر الكفار دول كافر الأصلي ده انت تبقى خرجت من الملة وفي كافر وفي اختلاف على الكفر الأصلي يقوم يستقوون بهم ويتعززون بهم ما هذا على مين على ولي الأمر الذي قال أعاهد الله ثم أعاهدكم على تطبيق الشريعة كاملة كتابا وسنة ازاي يعني لا حول ولا قوة إلا بالله يعني أخواننا كانوا إخواننا أما الآن فهم في حالة خيانة بشعة جدا أنا لا أرى أنهم هيتوبوا إلا أن يشاء الملك التواب سبحانه وتعالى لكن بيحصل إيه فتنة ترقق لفتنة شر يتسبب في شر سيئة تأتيها العقوبة بسيئة الأخرى سيئة في الدين ودي سنة من سنن الرب سبحانه وتعالى تأتيها سيئة أخرى فشوف الانحدار صبي الرويبضة يعلن تمام الإعلان يقول باسم عودة وزير التموين ده رشوة انتخابية هو من اللي قال انه رشوة انتخابية كبير الجبهة جبهة الخراب جبهة الإيقاظ كبيرهم صرح بذلك وهذا من الغباء يعني صرح بذلك ان ده رشوة انتخابية بقى واحد شغال لخدمة الشعب المغلوب الشعب المسكين واحد شغال عشان يوفر انبوبه البوتاجاز يوفر رغيفا خبز رغيفا كريما لكي يوفر وكي يعمل ك... ده الدول تحسدنا عليه السفير السويسري وغيره وغيره الألماني كلهم يقول نتمنى أن يكون عندنا وزراء بمثل وزير التموين هذا باسم عود شاب نشط وكان من ضمن ال ال ال الجماعات الشعبية كان من ضمن الحاجات الشعبية اللي بت- بتحفظ على الأمن في مسكنه ك- كغيره من باقي الشعب المخلص رجل نشيط ويعمل الله سبحانه وتعالى يبقى ده يحارب يقول لك لا ما هو لو نجح الإخوان مش هيتعتعوا عن الحب قال له انت مال أهلك يا أخي مش ده الشعب واختارهم هم هيجيبوا البتاع انت مالك انت ده يبين لك حقد هؤلاء الناس الغل اللي جواهم في مقابلة المشروع الإسلامي يقوم يجي واحد من هذا الحزب الخائن صبي الرويبدة الروبضة المتحدث باسمهم يعيد نفس العبارة ويقول باسم عودة ده رشوة انتخابية بقى اللي بيخفف عن الناس هموم الناس هتقول لي الله ازاي وصلوا لكده هي دي هي دي السنة الربانية امال ايه وربنا بيلعب حاشا لله عز وجل وما ربك بغافل عما تعملون وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون ليس غافلا وعقوبات سيئة ما فيش توبة تجيب سيئة أكتر في الدين سيئة في الدين تاني وما فيش توبة تجيب سيئة ثالثة أكثر في الدين عقوبات فهم لا يزالون نظرا للكبر هم هو الكبر إيه بطر الحق وغمط الناس يعني احتقار لما أقول أنا لم أقل شيئا من عندي ولا ذرة من عندي بل إنما أقف مع ما أجمع عليه المسلمون لست تكفيريا ولا خارجيا والله سيفصل بيننا وبينه وفي المقابل بقى ذلك الرأس من رؤوس الإرجاء المعروف وهو يتكلم عن خطأ الشعب السوري لما خرج على هذا الحاكم على بشار فيقول حتى لو كان كافرا يعني بيقول لو كان لسه عنده شك ان بس- بشار ده كافر ولا مسلم ما هو ده ما هو ده الارجاء راس وقح جدا من رؤوس الارجاء يقوم ي- يتجرأ ويقول لك لو كان كافرا انظر الى الواقع في عهده والواقع الان هي هو الدين بيؤخذ بالعلف الدين ده طالب دمك وفلوسك هو الدين كده ما هو عاجبك شوف لك مصيبه بقى تانية بعيد عننا الله الدين هو كده ان الله اشترى من الأولى انفسهم د- د- دماءهم واموالهم بان لهم الجنه هو ده العقد اللي بيننا وبين الله سبحانه وتعالى انما الرزق هيكون ايه هو الله وانت شايف النبي عليه الصلاه والسلام كان عايش ازاي و- وكان بيحارب ازاي وساعه العسره و... لكن الناس في غفله الناس في غفله واهواء بس هم دخلوا في الزحمه كده يحسبون انهم ايه من الموحدين ب- ومن اهل السنه والجماعه بلاء شديد وانا كمسلم واعطاني الله منبرا اتكلم من خلاله لابد ان ابين الحق وان اعتصم بالله وان اعتصم بحبل الله عز وجل يبقى شوف مسائل دي عملوا ايه فرقوا جماعة المسلمين ويتقوون ايه بالكفار في الخارج هم والقضاء كل راح يعرض نفسه الأوروبيون يعلمون ويضحكون على هؤلاء والله العظيم يضحكون ويستهزئون بهم وإن كانوا يظهرون لهم غير ذلك لأنهم يعلمون أن ولي الأمر هذا يتحمل الجبال الرواسي وثابت برغم الحرب الضروس التي تشن عليه ويعلمون أن وزير التموين هذا من أفضل الوزراء على مستوى العالم كله رجل شاب مخلص قوي أمين يعمل واستطاع بفضل الله أن يحل مشكلات عويصة برغم الحرب المعلنة من خصوم الإسلام وخصوم الشريعة تقوم رايح أنت عايز تشيله بتعيد كلام مين اللي بيقول لك رشوة انتخابية يقوم يعيد الكلام يقول لك رشوة انتخابية رشوة انتخابية إنا لله وإنا إليه راجعون أنت بقى موقفك إيه يا مستمع ستسأل عن ذلك والجحيم أمامك استنقذ نفسك من النار لابد أن تعلم الحق وأن تقف مع الحق مش مسألة عصبية أنا متعصب ولا لحزب أنا مع إجماع المسلمين وخادم وفراش تحت أقدام كل من يقف مع إجماع المسلمين لأني أخاف عذاب الله ولأني أخاف من الجحيم وأخاف من النار إنما الشكل البشع ده شوف الحديث كلام سيدنا عليه الصلاة والسلام الغل اللي عرفناه بقى هو إيه حاجة بتتسلل القلوب كل حادثة تسيب أثر في القلب لغايه لما قلبك فيه اطنان من الغل فمش هتجتمع مع تجتمع ازاي وتتلف ازاي ده انت قلبك مشحون فالرسول عليه الصلاه والسلام حريص جدا على ان الشح ده يطلع الشح اللي اللي في القلوب ده شح وحسد وبغضاء وحقد وكراهيه وسوء ظن وشر ده بيسمى ايه كله غل تخلل الى القلوب كيف نزيحه اهو ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم او قلب مؤمن ثلاثه اهتمنا بها اخلاصوا الدين لله طيب احنا تكلمنا في سوره لقمان عن انواع الشرك حتى لا تقع في الشرك انت حر بقى انت بتنسى انا هعمل ايه اجتهد انت بتسمع احفظ واجتهد انواع الشرك حتى لا تقع فيها اديك شايفه وقع كيف وقع في هذا النوع من الشرك الخبيث والعياذ بالله للشهوه الخفيه ليه بغيا بينهم للجهوه الرئاسه لو طلب العلو في الارض فنق نفسك يبقى اخلص عبادتك لله يعني ايه يعني وجه وجهك لله يعني اجعل قصدك اللي هو الاراده الجازمه لله وبالتالي العمل سيكون لله طب دخلت اشياء احنا عارفين الغل بقى اهو ايه الغل من التسلل والتحرك والتخلل جوه القلوب من غير ما تحس اهو ده الغل اهو طب خلاص اخلص منه كل ما يدخل شويه غل بسبب دنيا او بسبب دين آه، نقي قلبك منه تنقيذ القلب منه ازاي سيدنا بيعلمنا عليه الصلاه والسلام اول حاجه الحرص على التوحيد كو- ليل مع نهار وحده لا شريك له وحده انت طبعا بتقول لك كلام روتيني وتمسك العدد كده العداد وحده لا شريك له وحده لا شريك له، وحده لا شريك له. تعالى قابلني ده كلام ما بينفعش ولا ربنا بيسمعه هو سمع القول والاجابه كلام يكون تعني ما تقول وحده لا ش- أي وحده لا شريك له في كل شيء في كل قضية توجيه الوجه لله فإن دخل وتسربت اللي هو الغل حاجات تتخلل جوه أو الدغل أيضا هو الدغل إيه؟ هو الدغل ده بيدل على التواء شيء تداخل شيئين والتواء كالنباتات اللي بتنبت في الارض بين الزرع انت زارع قطن زارع ذره زارع قمح بتيجي نباتات تانية تخش كده اسمه الدغل او النباتات تطلع طفيليه تلتف على ش- سيقان الاشجار وانت لا تريدها انت عايز القصد بتاعك الزرعه بتاعتك يبقى انت لا تريدها تبص اهو ده اسمه الدغل والدغل في نوع عن الفساد شيء يبقى تعمل ايه بقى تعمل ايه انت وجهت وجهك لله وهوب دخلت امور وفي كل لحظه بتدخل امور ايه الحل اسلم وجهك لله يعني سلم البضاعه البضاعه دي ملك ربنا بس لا تجعل شيئا من قصدك وارادتك لغير الله عز وجل يبقى ده اسلام الوجه لله طب وبعدين الاستمرار على ذلك لمن اتى الله بقلب سليم جاء ربه بقلب لابد طب ازاي اللي هو اقم وجهك للدين يا ما شرحت الكلام ده لكن الناس تعتبر الكلام ده انك مهمتك انك سميع وسنيد هتتسائل يوم القيامه الله معنا يسمع ويرى الله وهيسالك يقول لك سمعت كذا وكذا كنت تاخد الكلام كده ايه جدعنه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم كلام خطير هيترتب عليه جنه او نار شوف نصيحه سيدنا ثلاث لا يغل مش هيدخل الغل جوه القلوب عليهم اول حاجه ايه اخلاص الدين لله تاني حاجه مناصحه من والله والله امركم الله اديك شايف حزب الخيانه بيعمل ايه كل ده بيتحالف مع مين بيأتلف مع مين يضع يده في أيدي من اللي بيحاربه ده ولي الأمر طب ما هوش ولي الأمر هو الرئيس اللي بيتولى ش- أمور المسلمين لا تعتبر أنه ولي أمر طب أليس هو الذي يتولى أمور المسلمين في هذا البلد ليس قد أعلن بلسانه أنه يعاهد الله على الشريعة كامنة كتابا وسنة أليس قد فعل ذلك بلى يبقى كيف تقف ضده يبقى ده الغش بقى يبقى في المناصحة لولاة الأمر لمن والله الله أمركم يبقى كده بقى قلوبهم دي زي حفرة يسقط فيها كل الزبالة طالما ايه مفيش مناصحة لولي الأمر وفي العبادة إخلاص الدين العبادة لله الجاه والرئاسة والعلو في الأرض واضح جدا بشهادة هذا القاضي العظيم الذي أخبرنا بذلك ولا نستطيع لسنا في حل أن نذكر الأسماء بل لجنة عظمى من العلماء المملكة أيضا وذهبوا إليهم لكن لا نتحدث عن هذا لأننا لم نستأذن أصحاب الأمر في أن نتحدث عنه الأمور واضحة تمام الوضوح والله تمام الوضوح يعني الآيات دي بتتنزل على كل من يفعل ذلك ليسوا هم فقط فالبلاء لا ينحصر ولا يكاد يحصى فشوف كلام ابن القيم وتنقيه منه وتخرجه عنه فإن القلب يغل على الشرك أعظم غل وكذلك يغل على الغش وعلى خروجه عن جماعة المسلمين بالبدعة والضلالة فهذه الثلاثة تملأه غلا ودغلا ودواءه آه هذا الغل دواء هذا الغل بتجريد الإخلاص تاني والنصح اللي هو مناصحة ولاة الأمر ومتابعة السنة اللي هو لزوم جماعة المسلمين تعلمون أن أول ثلاثة تسعر بهم النار تعرفينهم كويس واحد قارئ القرآن وليه ورقاوي في القراءة هو بيتحزن بقى وبيقرأ بقى وبتاع واخد بالك لكن عشان يبقى هو القارئ اللي هو على رأس القراء في القاهرة ده حافظ ايه والقارئ ايه والأحرف عنده ايه يا سلام ده كله هدفه ايه يفهم الناس يلقي درس ويقرأ هدفه يبقى هو القارئ ليقال ده أول واحد في جهنم وقارئ ليقال هو يقول لك وقد قيل والتاني المجاهد المجاهد ده لازم يكون لربنا وسئل النبي عليه الصلاة والسلام من أي شيء في سبيل الله أي ذلك في سبيل الله الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل رياء فأي ذلك في سبيل الله قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله لكن ده لم يقاتل إلا أن يقال ده شجاع ده راجل حريص على عصبيته على عائلته على قريته يقول لك ليقال أو يرائي أيضا ليقال الثالث المتصدق بماله المتصدق الكبير المحسن العظيم هو كده فرحان قوي خلاص أخذت أجرك أول ثلاثة في يتحطوا في النار ده نص الحديث ولا أحد منكم يجهله لابد من الإخلاص الدين لله مش كلمة كده وخلاص طالما ان انت ما سجدتش الاصنام زي قريش ده انت موهوم جدا واهم جدا جدا ده الشرك ده حدث ولا حرج وشرحته في عدة خطب هنا في سورة لقمان والعهد بها قريب فيا عباد الله هذا الحديث اللي هو ثلاث لا يغل لا يغل عليهن قلب مسلم او قلب مؤمن رواه احمد والدارمي وابن ابي حاتم والحاكم أيضا والطبراني في الكبير والحاكم وابن حبان وهو صحيح لغيره عن جبير بن مطعم وزين بن ثابت صحيح لغيره هكذا قال المحققون شو ابن الأثير بيقول على الحديث ده بيقول والمعنى أن هذه الخلال الثلاث الثلاثة دول تستصلح بها القلوب فمن تمسك بها طهر قلبه من الخيانة والدغل والشر اللي تمسك بالخيانة فدي أكبر نصيحة أوجهها لإخواني السابقين في هذا الحزب الذي أسميه حزب الخيانة وقد كان حزب النور سميه حزب الخيانة ليه؟ لأن الثلاثة دي موجودة يبقى القلب مليان غل حقد على الولاة الأمور على أو على الرئيس أو اللي له السلطة عايز يشاركه مش عايز يشد عايز يبقى هو اللي ماسك عايز يترشح على ايده ما هذا الذي نراه طب خلاص القلب ينضف ازاي ادي نصيحه سيدنا ان كنتم تؤمنون برسول الله عليه السلام فذلك كلامه وتلك نصيحته يا عباد الله والله هذا امر شديد جدا على النفس يعني هذا الامر شديد جدا على النفس يبقى الغل عرفناه بيدخل قلبي وقلبك بيتسلل الأحداث دايما بتسيب أثر الأثر ده هو الغل تحاول لحقد شديد الأول يبدأ بحسد وبعدين كسب أكتر منك الحسد ازداد وكسب ثالث بقدر ربنا الحسد ازداد لغاية تحاول لحقد بقى والحقد الشديد ده هو ده الضغينة والضغن والضغن والضغن وهو ده بيتحول إلى الإيه؟ إلى الغل وإلى الدغل والفساد في القلوب إذا مش هتثمر القلوب دي خيرا بعد ذلك إلا ما شاء الله وما رحم ربي عز وجل يبقى شفتم أرأيتم يا عباد الله حجم الخطر في هذا التفرق يعني تكلمت عن مثال من اللي حاصل النهاردة التفرق ده ازاي الجاه والرئاسة طب فين التوحيد هنا طيب مناصحة ولاة الأمر فين دي لما المراد كله ياخد السلطة معاهم أو منهم ويحل محلهم ويذهب إلى أوروبا والمؤتمرات معروفة كلها إيه ليستعدي العالم عليهم وليعرض نفسه عليهم عن طريق مندوبهم صبي الرويبضة الذي يقول كذا وكذا يعرض نفسه ان هم دول بديل للإخوان الناس دول ما بيريلوش ومعهم إبليس يوحي إليهم يوحي بعضهم إلى بعض الزخرف القول غرور عارفين كويس قوي الناس بتوع أوروبا دول وأمريكا فاهمين كويس خالص دول عايزين إيه ده دول سلفيين ده دول بتوع الشريعة أصلا هم فاهمين كويس خالص وفاهمين إن مرسي ده راجل جبل من الجبال انه حتى الآن صامد ولما تقرأ الإنجازات والمصانع والأعمال تقول ليه ده حصل إزاي ده حصل إزاي ده احنا طول حياتنا مذلولين لأمريكا بسبب رغيف الخبز بسبب القمح من سكيتي كده من غير ما حد يتصور تفاجئ ان المسألة فيه يبقى ازاي تقف ضده ده الغرب يعلمون جيدا الناس دي عايزة ايه لا يمكن أن يضعوا أيديهم في أيديهم أبدا شيء بشع جدا وشوف كل يوم مصيبة يعني آخر شيء يقفون مع شيخ الأزهر ويقفون معه وقفة إيه وقفة يعني شديدة جدا وكانوا بالأمس على النقيض تماما انت عارف طبعا شيخ الأزهر ده كان عضوا بأمانة سياسات الطاغوت وده سر ده وشيخ طريقة يا لطيف يا رب وانتخب شفيقا واستقبله ويعني قام بالدعاية اللازمة له في قريته وفي محافظته وعزمه كلام كثير أو وقف معه بقوة وصرح بذلك وهو يعلم أنه إلا الشريعة لا الآن ولا قدام ولا في أي وقت الله شيء بشع جدا وفي الهيئة التأسيسية وضع الدستور ماذا فعل هم مندوبه بالانسحاب كما انسحبت الكنيسة شيء واحد ليه ليه يقول لك لازم المادة دي تطلع ان يظل الشيخ الازهر جاثم على هذا المنصب ضلش حد يتعتعه ابدا عن المكان ده طب ما ده ما ينفعش لا خلاص يبقى انا منسحب بلا لا بلا شريعه بلا بتاع بقى ده كان لسان الحال يعني تقوم تيجي تقف معه الوقفه دي ما هذا ايه اللي حصل ده الغل اللي موجود تجاه الاخوان وانا شرحت الغل يعني ايه يترتب عليه كده مع أن شيخ الأزهر لما يأست جبهة الخراب وغيرها وغيرها من أن يشترك معهم الجيش وقام زعيم الجيش بهذا التصريح المعلوم هو تصريح جيد لكنه ليس ممتازا كنا ننتظر منه أن يقول مثل ما قال شيخ الأزهر احنا بنعدل لابد أن نعدل بين الجميع قال كلمة عظيمة عندما هرعوا إليه وذهبوا إليه قال الأزهر جزء من الدولة حسم القضية تماما حميد ما له ذلك لازم العدل يتقال كده واخد بالك كنا عايزين برضه زعيم الجيش يبقى الكلام ده هو الجيش ده شيء ومرسي شيء والرئيس شيء ده الجيش مرؤوس الرئيس ده قائد القائد الاعلى للقوات المسلحه فكان تصريحه جيد لكنه لم يكن ممتازا وعلى ما كنا نتمناه ونعلم انه رجل افضل من غيره بكثير جدا جدا بشوف الامر التفرق ده كيف نبهنا الله إليه وكيف حذرنا الله منه شيء والله العظيم شديد جدا على النفس هذا الواقع الأليم الذي نعيشه ونحياه تعال بقى كده لآيات سورة آل عمران أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم آل اعتصمه بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم هيجي بعد كده واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الدين كله في الاعتصام بحبل الله ومش هتعتصم بحبل الله إلا أن تعتصم بالله احنا شرحنا الكنوز الخمسة في الدرس الماضي لابد من الاعتصام بحبل الله بالوحي بالقرآن بعهد الله بدين الله طب ازاي ده تعمله ازاي ده مش هتعمله عمرك إلا ما تستعين بالله وتتوكل عليه وتستعيذ بالله من الشياطين الإنس والجن امال إيه اللي هو الكنوز الخمسة ما فيش أخذ من الكنوز الخمسة لن تعتصم بحبل الله مش هتعرف أصلا ماذا حبل الله حتى تعتصم به اه والله فما فيش حل الاعتصام نوعان اعتصام بالله هو الاحتماء بجناب الله العظيم تطلب اعصمني يا رب من هذا الزلل اعصمني من هذه الفتنة يا رب نجني كذا نجني كذا احمني من كذا لازم لأنه قال واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى اللي يجيب لكم المنفعة ونعم النصير اللي يدفع عنكم المضر لازم لابد فيش كلام لازم اعتصام بالله يعني يا رب يا رب يا رب الضراعة الاستعانة التوكل الاستعادة الاعتصام بيجمعها كلها ده معاني الاعتصام الاعتصام بالله خلي بالك طب والسبب ايه هتعتصم بالله وانت واقف مع ابليس تعتصم بالله وانت مع الشيعة ولا مع الطرق الصوفية ولا مع اللي عايزين الجهوة الرئاسة علوه في الأرض لا تعتصم بالله بعد أن تعتصم بحبل الله عز وجل يعني تقف مع تمسك القرآن وتستمسك به واللي هو لزوم جماعة المسلمين اللي هو السنة والجماعة ما هو قالوا كده وابن مسعود فسرها بكده يعني الجماعة تعتصم بحبل الله قال الجماعة جماعة المسلمين متابعة السنة شوف انظر الى الامر العجيب جدا فالايه تقول من يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم الصحابه خير من اعتصم بالله وهذا معلوم جيدا لا يحتاج الى تذكير معلوم تماما ولذلك هم هدوا الى صراط مستقيم من عمالقه البشر بعد الانبياء المرسلين الصحابه خير القرون ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم هدوا الى صراط مستقيم ما يغلطوش بالسهل ليه عشان اعتصموا بالله بس استغلوا ولذلك الأمة معصومة من الخطأ إن اجتمعت الأمة معصومة إن اجتمعت معصومة من الخطأ وده معلوم لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة أبدا فإن اجتمعت فلا خطأ فإن الوعد له ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته حق تقاته كما شرعها ابن مسعود أن يعبد فلا يكفر أن يعبد فلا يعصى أن يعبد سبحانه وتعالى وحده ولا شريك له وأن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر وأن يشكر فلا يكفر يبقى أن يطاع فلا يعصى يذكر فلا ينسى يشكر فلا يكفر ده حق تقاتل الله عز وجل كل واحد يحاول على ذلك ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إلا وأنتم كذلك وجهتم وجوهكم لله مقاصدكم لله أستمتموها لله أقمتموها لله يبقى أتيتم ربكم بقلب سليم إذا أبشروا يوم القيامة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ثم قال واعتصموا بحبل الله جميعا وهو القرآن عند أكثر المفسرين هو شيء واحد مفيش وهو الجماعة وهو عهد الله وهو دين الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا طب كيف اتعرف على حبل الله برضه بالاعتصام بالله سبحانه وتعالى امال ايه انت عايز توفق في العلم يعني وفي المسائل دي لا تضل مع الضالين اعتصم بالله لازم لازم الاستعانه بالله في كل حاجه والتوكل عليه في كل شيء لازم والاستعاذه بالله كل يوم 14 مره صلى يقرا الثلاث سور المعوذات كل يوم وهو من هو عليه الصلاه والسلام فكيف بحاجتنا نحن الى الاستعاذه ثم شوفوا ولو اعتصموا للجماعه لتفرقوا واذكروا نعمه الله عليكم ده انتوا قبل الرساله كنتم ايه اذ كنتم اعداء فالف الله بين قلوبكم فاصبحتم بنعمتي اخوانا الله يبقى يبقى كنتم اعداء اه يبقى جاءت البينات وجاء القران وجاء حبل الله المتين ثم تتفرقوا لا اذكروا انك قبله كنتوا ايه والقرآن خلاكوا إيه فأصبحتم بنعمته إخوان مار يبقى لازم تذكروا هذه النعمة بأن تكونوا دائما على قلب رجل واحد وإذا عندئذ اجتماعكم سيخيف أعداءكم سيخيف خصومكم سيخيف خصوم الشريعة إنما أنتوا كل واحد شغال على الإله كل واحد يعمل لجاه ورئاسته كل واحد يعمل لمصلحته كل يعمل بما فيه ينضح بالغل الذي تخلل قلبه يبقى مفيش حل في الأمة دي طب نعمل ايه الاعتصام بالله اللي هو الخمسة اللي قلناه توحيد اللي هو الضراعة وبعدين الاستعانة التوكل الاستعاذة هو ده يا جماعة الاعتصام هذا هو الحل يا أخي الكريم إياك أن تغفل عن هذا الحل العظيم واعتصموا حبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوب وبين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير إلى بناء مستشفى إلى بناء مسجد إلى إصلاح ذات البين كل أعمال الخير وبعدين ويأمرون المعروف وينهون عن المنكر في حديث حذيفة عند الإمام أحمد لتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو لا يشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم تدعونه فلا يستجيب لك تقول يا رب ما يسمعكش ما يسمعكش ليه لأن أمامك المنكر الكثير جدا وكأن مفيش حاجة حاصلة واحد بيسيب يديك جنبك وانت واقف واقف تضحك معاه أو واقف كده كأنك لم تسمع شيئا فين المنكر يا عباد الله طب ما انت هتتعاقب آه، مش هيستجيب دعائك أقل حاجة ثم تدعونه فلا يستجيب لك ده الحديث عند المسلم وحديث أبي هريرة عند مسلم تعرفونه جميعا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده بالقوة إن استطاع وده للولي الأمر أساسا فما فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع له بيده ولا يستطيع أن يتكلم فبقلبه وذلك أضعف الإيمان يبقى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون المعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المهتدون ولا تكونوا هو ده بقى آخر كلمة في الخطبة الأولى هذه ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات موضوع الخطبة اللي بنتكلم عليه النهارده ده اختصارها ما تعملوش زيهم جاءتهم البينات هم أهل الكتاب السابقين جاءتهم بي... فاختلفوا شوفوا انت اليهود اختلفوا على كام فرقة والنصارى اختلفوا على كام فرقة وجميع الأمم اللي كانت تابعة المرسلين كيف اختلفوا وكانوا ع- قولا واحدا في البداية الله ازاي هو ده بقى س- س- سنة الله في الكون يا مسلمون إياكم أن تكونوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم ده تهديد بقى إيه يعني يتوج ما ذكرناه اليوم في مسألة التفرق والاختلاف إياكم أه يشوف عذاب عظيم يوم تبيض وجوه قال ابن عباس وجوه أهل السنة والائتلاف الملازمين للجماعة أهل السنة والجماعة وقلوبهم مؤتلفة وكل مستعد أن يناصر أخاه ويعين أخاه على البر والتقوى هو ده واخد بالك ده له عذاب طب يض- يبض وجوه يوم يوم القيامة وتسود وجوه وجوه أهل الفرقة والاختلاف ده كلام ابن عباس ليس كلامي يبقى كل واحد يسعى إلى تفريق الش- الصف صف الأمة وإلى تمزيقها على هذا النحو وخالف كل الفصائل وخالف إجماع الأمة فهو ده معرض لإيه وتسود وجوه وجوه أهل الفرقة والاختلاف والعياذ بالله يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فهذا من أعظم التحذير لكل منا ألا يدخل في أمر هذا التفرق تقول أنا مش عارف احرص واطلب واسأل أهل الذكر واعرض واعتصم بالله يا رب علمني يا رب يا رب افتح علي يا رب اهديني لما اختلف فيه من الحق بإذنك والنصوص بقى والدين واسع الطلب من ربنا أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ثم أما بعد عباد الله الدين كله في الاعتصام بالله والاعتصام بحبل الله قبل أن أغادر المعنى ده أضرب لكم مثالا ضربه ابن القيم هذا العالم الفذ رحمه الله رحمة واسعة ورحم شيخه وجزاهم الله عنا خير الجزاء يقول السائر إلى مقصده واحد مسافر راح يتاجر أي سفر لأي مصلحة في دنياه أو في دينه يحتاج إلى أمرين أن يعرف الطريق وإلا هو رايح اسكندرية هيلاقي نفسه في أسوان أو في الواحات يبقى لابد له من أمرين أن يعرف الطريق بلا ضلال وبعدين الطريق فيه قطاع طرق وفيه عصابات في السكة وفيه المجرمون عايزين ياخدوه وياخدوا سيارته وياخدوا امرأته طب يعمل ايه يبقى محتاج الى قوة وعدة وسلاح يواجه به العصابات والآفات فلا بد له من الأمرين خل ده ده المسافر في السفر الحسي يحتاج لدليل واحد يقول له السكه فين عشان ما يضلش ويحتاج الى سلاح معاه يدافع يدفع بيه عن نفسه عشان ضد قطاع الطريق وضد الآفات هكذا المسافر إلى الله أنت في سفر إلى الله كل يوم تقطع مرحلة كل يوم بتمر مرحلة والموت سيأتيك اليوم غدا بعد غد أنت مسافر إلى الله فيش كلام فتحتاج في سفرك إلى الله إلى أمرين الأمر الأول هو هاد يهديك لك السكة فين وهذا هو حبل الله عز وجل بس برضه حبل الله ما بينفصلش عن الاعتصام بالله لأن الاعتصام بحبل الله لن يكون إلا أن تعتصم بالله عز وجل هو اللي هيهديك ويثبتك ويفتح عليك ويعينك وييسر لك شيخا مخلصا يعلمك لازم الاعتصام بالله مع الاعتصام بحبل الله يبقى عشان لا تضل الطريق محتاج الاعتصام بحبل الله طب قطاع الطرق من شياطين الانس والجن بقى واحد عصر مثلا زي حالاتي او او ينفعل بسرعه او بيسخن او الى اخره طب يعمل ايه مفيش غير الاعتصام بالله سبحانه وتعالى دي بقى السلاح والعده هو الذي يحميك لأن العصام طلب العصمة طلب الحماية من ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل طلب الحماية طلب الحماية لابن القيم كلام عظيم جدا يعني لا أريد أن أغادره حتى نتأكد أن هذه المعاني يقينية يقول الاعتصام بالله نوعان اعتصام توكل واستعانة وتفويض ولجأ وعياذ وإسلام النفس إليه والاستسلام له سبحانه الاعتصام الثاني اعتصام بوحيه وتحكيم كتابه دون آراء الرجال ومقاييسهم ومقولاتهم وأذواقهم وكشوفاتهم ومواجيدهم فمن لم يكن كذلك فهو منسل من هذا الاعتصام اللي ما بيرجعش للقرآن في أمور ده منسل ده مش معتصم بحبل الله هو منسل من هذا الاعتصام فالدين كله في الاعتصام بالله وبحبله علما وعملا وإخلاصا واستعانة ومتابعة واستمرارا على ذلك إلى يوم القيامة قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا قال واعتصموا له ومولاكم في نعم المولى ونعم النصير قال والاعتصام افتعال من العصمة هو التمسك بما يعصمك ويمنعك من المحظور والمخوف فالعصمة الحمية والاعتصام الاحتماء ومنه سميت القلاع العواصم لمنعتها وحمايتها لا نجاء إلا من تمسك بهاتين العصمتين فأما الاعتصام بحبله فإنه يعصم من الضلالة والاعتصام به يعصم من الهلكة فإن الساعي السائر إلى الله كالسائر على طريق نحو مقصده هو محتاج إلى هداية الطريق أو السلامة فيها وأن يهديه الطريق يبقى السلامة فيها فلا يصل إلى مقصده إلا بعد حصول هذين الأمرين له فالدليل كفيل بعصمة من الضلال وأن يهديه الطريق والعدة والقوة والسلاح بها تحصل السلامة من قطاع الطريق وأفته فالاعتصام بحبل الله يوجب له الهداية واتباع الدليل والاعتصام بالله يوجب له القوة والمنعة والسلاح والمادة التي يستلهم بها في طريقه ولهذا اختلف السلف في الاعتصام بحبل الله بعد إشارتهم كلهم إلى هذا الإيه إلى هذا المعنى ثم قال رحمه الله ثمرة هذا الاعتصام ثمرته إيه الاعتصام بالله وبحبل الله الدفع عن العبد والله يدافع عن الذين آمنوا مش غافل عنك مش غافل انت بتعمل ايه انت اللي غافل يدافع عن الذين آمنوا فيدفع عن عبد المؤمن إذا اعتصم به شوف الشرط في كلام شيخ الإسلام ابن القيم إذا اعتصم به واخد بالك يتعنه كل سبب يفضي إلى العطب ويحميه منه فيدفع عنه الشبهات والشهوات وكيد عدوه الظاهر والباطن وشر نفسه ويدفع عنه موجب أسباب الشر بعد انعقادها بحسب قوة الاعتصام به وتمكنه فتفقد الأسباب في حقه يعني سببيتها فيدفع الله عنه موجباتها ومسبباتها ويدفع عنه قدره بقدره وإرادته بإرادته ويعيذه به منه ويعيذه به منه ده كلام ابن القيم رحمه الله تعالى لن نستطيع أن نتكلم اليوم لقد انتهى الوقت عن سورة البينة وهي كما قلت فيها مختصر مقاصد القرآن في الجزء الثلاثين المسمى بجزء عامة فالأسبوع المقبل إن شاء الله نبين سورة البينة لأنها خطر جدا والجهل بها خطر عظيم جدا يبقى مسألة التفرق واجتماع الأمة والخروج على صف الأمة وشق صف الأمة والتحالف مع أعداء المشروع الإسلامي اللي بيحاربوا أقوات الشعب بيحاربوا الناس مش عايزين وزير تموين يرحمهم ولا يحل لهم مشاكلهم مش عايزين إخوان ممكنين يعملوا المشروعات والمصانع والإنجازات اللي بتظهر بعد إيه بحيث بعد انتهاء المرحلة الأولى بإذن الله سيكون أمره قد تغير تماما هم يعرفون ذلك أوروبا تعرف ذلك وصرحوا بذلك والأمريكان يعرفون ذلك والكل يخاف من تمكن هؤلاء أصحاب المشروع الإسلامي فيقوم يقفون مع من؟ يقفون مع جبهة الخراب هذه لدرجة أن يصرح غبيهم فيقول باسم عودة ده زلت من ده رشوة انتخابية عارفين كويس جدا المسألة تقوم تقف ضد ولي الأمر أو ضد من يتولى أمور المسلمين ده غش بعد إرادة العلو في الأرض وبعدين تفارق كل الفصائل الإسلامية إيه ده كبر ده ولا إيه ما هو بطل الحق واحد روح ابعد عني هو ده بطل بطل كأن الحق ده رجل وانت ماسكه في صدري روح امشي هو ده بطل الحق واحتقار الناس اللي بيحملون الحق نقول لهم قال الله قال رسوله قال العلماء قال الأئمة قال السلف قال الصحابة الواقع يشهد بكذا كذا كأنهم لم يسمعوا شيء ده كبر والكبر ده أكبر مانع من موانع الهدى أكبر سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق الآية فالأمر بشع وخطير يا عباد الله إنما أنت بقى فين ذكرت لك موقفك إيه أنا ذكرت وبينت لك والحمد لله رب العالمين موقفك ليس بالهين والله موقفك ليس بالأمر الهين يوم القيامة لأنك تعيش هذه الفتن واقف متفرج متفرج إزاي ده كل اللي بيسندهم على ذلك ويعينهم على ذلك شريك في الخيانة طالما يعلم أنهم ما الذي فعلوه ما الذي فعلوه منذ البداية وإلى الآن كل يوم مصيبة تانية وكل مصيبة ترقق لمصيبة أخرى وهكذا لسه بتقف معهم يبقى أنت خائن خائن خائن يبقى دلوقتي إيه طهر قلبك من الغل أنت عشان دخلت معهم وبقى في قلبك غل للآخرين أعوذ بالله يا أخي قلبك غل علي أنا من أنا لا طالب دنيا ولا طالب حزن ولا طالب أي شيء لبين الحق بس يبقى عندك غل ليه لماذا الغل ده أنا خدام وسعي وفراش تحت أقدام أي رجل في الأمة في العالم الإسلامي كله ينصر دين الله وينصر شريعته مات أو على قيد الحياة أنا خدام له لأن احنا خايفين من جهنم كبر إيه بتعوذ بالله من الشيطان الرجيم يبقى يا عباد الله توبوا إلى ربكم واستغفروه ولا تنسوا إخوانكم فقراء الذين يتولى هذا المسجد الإنفاق عليهم المسجد يتولى الإنفاق ليعلم من لم يكن يعلم على 1300 أسرة تأخذ الأسرة حقيبة تكفيها واسألوهم في يوم الصرف اسألوهم عن هذه الحقائق والله يعني عمل عظيم جدا والحمد لله رب العالمين ده بخلاف 150 أخرى للإخوة التعبانين جدا اللي أصيبوا وأضيروا في السجن اللي اتشل واللي حصل كل ده بنحطه في فيعني لا تنسوا أن تعينوا أنفسكم ده من ضمن الاعتصام عايز تعتصم بالله الأسباب دي هو ده اعتصموا بالله ادفع عشان ربنا يحميك ادفع عشان ربنا يحميك والأحاديث في ذلك كثيرة عباد الله توجهوا إلى قلوبكم إلى ربكم بقلوب متيقنة من أن الله الآن معنا يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا اللهم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام بديع السماوات والأرض نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما نستغيث بك اللهم لإخواننا في سوريا وفي أركان وفي مالي وفي العراق وأفغانستان اللهم إنهم جياع فأطعمهم عطشا فاسقهم حفاة فاحملهم عراة فاكسوهم مرضى فداوهم جرحى فخفف عنهم ضعفاء فقوهم عزل فسلحهم مغلوبون فانتصر سدد رمي مقاتليهم سدد رمي مقاتليهم وصوب قذائفهم واجعل في مقاتل أعدائهم اللهم عليك ببشار وحزبه وجنوده اللهم أخرس كلمته وأسقط رايته وأجهز على قوته اللهم سلط بعضهم على بعض اللهم سلط بعضهم على بعض أرنا فيه بأسك الذي لا يرد عن قوم المجرمين أخزيه بأعظم مما أخزيت به القذافي وغيره يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير عليك بالمجوس الإيرانيين مزقهم كل ممزق ودمرهم كل مدمر اللهم عليك بهم في أنهم لا يعجزونك اللهم انصر إخواننا المجاهدين في الشام اللهم انصر إخواننا المجاهدين في الشام اللهم انصر إخواننا المجاهدين في الشام اكلأهم بكلاءتك واحفظهم بحفظك وارعهم برعايتك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين يا ذا القوى والقدر أحصي البوذيين عددا وقتلهم بندا فلا تغادر منهم أحدا رحماك بإخواننا في أركات رحماك بعلمائهم رحماك بمشايخهم رحماك بدعاتهم وقد قصدهم البوذيون اللهم رحماك بعبادك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم